السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد تخيلوا يا إخواني في الله تخيلوا لو في برنامج من برامج التوك شو الكبيرة المشهورة المعروفة جه بيتكلموا عن مرشح من أكبر المرشحين العلمانيين لرئاسة جمهورية مصر في الفترة القادمة وهم بيتحاوروا مع واحد بخصوص المرشح ده فجأة الراجل ده قال والمر المرشح ده فلان ماله مال السياسة هو فلان ده يعرف ايه في السياسة هو فلان ده يفهم ايه في السياسة تخيلوا الدنيا هتتقلب قد ايه المذيع او المذيعة بتوع برنامج التوك شو هيتقلبوا قد ايه انصار هذا المرشح وكل الجرايد والبرامج هتتقلب قد ايه لمجرد انه قال على واحد مرشح للرئاسة هو ماله مال السياسة سبحان الله في موقف من مواقف الهستيريا العلمانية اللي اصبحت هذه الايام مواقفها كل يوم بل كل ساعة اللي اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في موقف من مواقفها يجي في برنامج من برامج اعلام مصر المسلمة علماني وضيع يجي وهو بيتكلم مع واحد من التيار الاسلامي يقول له وربنا ماله ومال السياسة مش بيقول مرشح ده بيقول وربنا ماله ومال السياسة والمذيعة بتاعت البرنامج ولا كأنها سمعت حاجة وفي مصر المسلمة تقال هذه الكلمة في الاعلام في الاعلام جهارا امام الناس كلها ولا كأن شيء اتقال للأسف الشديد يعني لما دي تتقال على مرشح علماني الدنيا تتقلب لما تقال على الله الملك خالق الكون ولا يحصل اي حاجة قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم الكلمة لا يلقي لها بال ربنا ماله مال السياسة وروح وزمانه الوقت بياكل أو بيشرب أو نايم لا يلقي لها بال ربنا يتوب علينا جميعا يلقى بها في النار سبعين خريفا ربنا يتوب على عصاة المسلمين جميعا في موقف تاني من مواقف الهستيرية لسه يعني يعني لسه الآن ست أحزاب من الأحزاب الغير الاسلاميه تضامنت مع بعض وعملت حزب واحد ولما سئلوا طب هم بيعملوا التضامن بتاع ست احزاب اول مره العلمانيين يتضامنوا مع بعض بالمنظر ده قال لك عشان نقدر نقف في وش الاسلاميين يعني هي كده عشان نقدر نقف في وش الاسلاميين قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله قال تعالى فكيدوني جميعا من ست احزاب خلوهم 600 حزب خلوهم الدنيا خلوهم كل احزاب العلمانيه على وجه الارض فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله في موقف تاني من المواقف الهستيريه اللي بقت متتابعه يا اخواني هستيريا هيجنوا جنونهم ما هماش عارفين يعملوا ايه في موقف تاني يتحولوا فجاه من الدعاء للديمقراطيه والمنادين بالديمقراطيه الى اعداء الديمقراطيه الى طلاب الدكتاتوريه الى اعداء الشعب الى اعداء اعداء الانتخابات ويعملوا ثوره يسموها ثوره الغضب طب غضب ليه عايزين الحريات السياسيه لا ده عايزين يعدموا الحريات السياسية السياسية عايزين يلغوا رأي الشعب في وضع الدستور القادم سبحان الله يعني كأن بالعلمانيين الوقت بيقولوا اقتلوا الإسلاميين أو اطرحوهم أرضا يخلو لكم وجه الشعب المصري وتكونوا من بعدهم قوما ديمقراطيين ونسوا أن الله غالب على أمره ولكن العلمانيين لا يعلمون يعني بشرى لكل يعني من يعني ينافح عن العلمانية ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام اللي اكتسح العلمانية في في الثمانينيات للي كان ايامها فاكر الاسلام اللي اكتسح الشيوعية في السبعينات الاسلام اللي اكتسح الليبرالية في الاربعينيات لحد ما لقوش حل غير انهم يقتلوا حسن البنا ايامها الاسلام اللي اكتسح النصرانية المحرفة وجميع فلسفات شمال افريقيا والعراق والشام واكتسح كل كل فكر منحرف في هذه البقعة الرهيبة في نصف العالم او في ثلث العالم الاسلام عمره ما اتهزم في معركة فكرية ابدا لو انتوا فاكرين انكم هتغلبوا دين ربنا يبقى انتوا في هستيريا من الهستيريات بتاعتكم قال تعالى ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه الهستيريا الجديدة احنا النخبة احنا النخبة بيفكروني لما كنا يجيبوا لنا حالات في في في المستشفى حد عنده شيزوفرينيا يقول لك انا المهدي انا المهدي خلاص هو يعني اختل ومعتقد ان هو كده احنا النخبة مين اللي نخببكم ان شاء الله فكروني ب يعني كان زمان في قصة كده عن جحا انه حب يبيع الباب بتاع بيته فحط فيه 2 كيلو كباب جواه وقعد يقنع الناس يقول لهم لو قلتوا للباب ده يا باب هات كباب الباب يجيب كباب على طول والباب يطلع الكباب اللي جحا حطه فيه فلما واحد اشتراه بمبلغ ضخم جدا فقعد يقول يا باب هات كباب يا باب هات كباب مفيش الباب ما بيجيبش كباب هي نفس القصة هم قاعدين جايبين لنا حلول مستوردة من الغرب يا علمانية هاتي كباب يا ليبرالية هاتي كباب والله لو قعدوا 100 سنة لو الليبرالية حكمت مصر 33 سنة قبل كده وفشلت لو قعدت 330 سنة عمرها ما هتجيب كباب مش هيجيبوا غير الفقر والهم للمجتمع المصري احنا النخبة ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه يعني ايه ما هم ببالغيه ربنا بيقول لكم يا علمانيين مش هتوصلوا والله ما هتوصلوا والله ما انتوا هتبلغوا حاجة من احلامكم اللي قاعدين تخططوا لها وامريكا قاعدة تخطط لها من هناك وتلقي لكم التخطيطات بتاعتها ولا من في صدورهم الا كبر بطلوا كبر حرام ده احنا شايفين اللي بيحصل في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا كان ضافر واحد من ضوافر رئيس النظام السابق لو ربنا كان سلطوا علينا شوفوا كان حصل لنا ايه مين اللي حمانا وحفظنا ورفعنا في الدنيا كلها وحمى الثورة واسقط النظام غير ربنا جايين النهاردة نقول ربنا ملوش في السياسة السياسة قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحان الله رئيس الجمهورية السابق قعد 30 سنة رئيس دولة وقبلها حوالي 20 سنة رئيس القوة الجوية ورئيس المدرسة الجوية خمسين سنة ملك خمسين سنة لو دخل ترى النهاردة ليلة واحدة وسئل بعد خمسة واحدة في ترى يا رئيس الجمهورية يا ملك خمسين سنة هل ذقت ملكا قط هيقول لا والله يا شعب مصر النبي قالها لنا ان اشد الناس نعيما يوم القيامة لو غمس غمسة في عذاب الله يوم القيامة وقيل له هل ذقت نعيما قط لقال لا والله يا رب انتوا مش خايفين من ربنا انتوا ربنا وراكوا آية قدام عينيكم مش خايفين يا من يا من حكم الجاهلية يبغون عايزيننا نمشي ورا مين ورا فرنسا اللي حرمت الحجاب ان بنت عندها 15 سنة تدخل مدرسة ثانوي بحجاب حرمته ده غير انها حرمت النقاب قانونا في الشارع ده موضوع تاني الشرب على الراس محرم انه يتدخل بيه مدرسة فرنسا عشان لما قلت قبل كده ان الليبرالية هيخلوا النساء يخلعوا الحجاب فقالوا ايه ده انا مش عارف الليبرالية خالص لا يا حبيبي الكلام اللي على الورق ما انتوا خالفتوا كل الكلام اللي على الورق انا بتكلم على الكلام العملي فرنسا اهي فرنسا الكعبه بتاعت الليبراليه في الارض اهي منع الحجاب منع الحجاب من المدارس بتاعت على بنت عندها 14 سنه او 13 او 13 سنه سبحان الله العظيم انتوا عايزين ايه عايزين نبقى زي امريكا عايزين نبقى زي امريكا اللي العلاقات بين الجنسين هناك تكاوي واللي الاجهاض بيبدا من سن 14 سنه البنات تروح تجهض نفسها واللي الثروه مركزه في قله من الشعب كله عايزين نبقى زي امريكا اللي اكبر نسبه بلطجه وجريمه في العالم كله عايزين نبقى زي السويد اللي اكبر نسبه انتحار في العالم عايزين نبقى زي فرنسا اللي باسم الليبراليه والتحرريه منع الحجاب وحرب دين ربنا عايزين نبقى زي مين عايزين ما فيش اي سياسه غير الاسلام نجحت على وجه الارض يا اخوانا عبر التاريخ والان ولا السياسه ولا مذهب سياسي الا فشل فشل ذريع مريع لا يوجد الا نظام واحد نجح في تاريخ البشريه كله هو الاسلام وهو دين ربنا سبحانه وتعالى عايزين توصلونا لفين يا اخوانا عايزين نستيقظ العلمانيين مرعوبين ليه الهستيريا بدات تزيد الايام دي ليه عارفين ليه يا جماعه عارفين العلمانيين مرعوبين ليه عارفين السبب الحقيقي سبحان الله العظيم لما طلبوا تاجيل الانتخابات اول مره من كذا كذا شهر وفعلا اتأجلت او يعني من اسابيع طويلة وفعلا اتأجلت قلت سبحان الله ده الانتخابات بعد 10 ايام من رمضان يوم 12 9 يا الهي هو ده اللي راعبهم انهم فاهمين ان رمضان اقوى من العلمانيين هيعملوا ايه في رمضان مفيش حاجة هتقدر تقاوم قوة ايقاظ رمضان للامة بعدها الامة هتخرج بعد اليقظة الرمضانية تختار اما الاسلام واما العلمانية الامة يا ترى هتختار ايه يا جماعة سبحان الله عشان كده هم مرعوبين مرعوبين ليه لو عايزين تعرفوا العلمانيين مرعوبين ليه لو عايزين تعرفوا الهستيريا اللي هم فيها ده فقدوا عقولهم والله انا يعني كنت بتكلم مع الشيخ مسعد انور في حاجه كنت عايز اعلق عليها كاريكاتير معين قال لي بلاش يعني خدت بنصيحته بلاش انا حاسس ان خلاص فقدوا عقولهم ما عادوش عارفين يعملوا ايه ما عادش عندهم سيطره على الفاظهم ولا على كلماتهم حرب صراح لدين الله سبحانه وتعالى كل ده ليه اقروا الايه ده إيه معايا وانتوا تعرفوا كل ده ليه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني استنى استنى شهر ده رمضان ده شهر يا جماعة رمضان ده مش خطبة ولا درس في قناة فضائية إسلامية الناس هتسمعها واللي وتدخل من هنا وتطلع من هنا ده رمضان ده شهر شهر يعني فرصة للتغيير يعني فرصة إن الأمة كلها تتغير في كلية الشرطة يجيبوا الطلبة الأول يحطوهم في معسكر 45 يوم ليه؟ يقول لك لازم يتعودوا على نظام جديد قبل ما يدخلوا الكلية عشان يقدروا يتحملوا الحياه الجديده اهو بالظبط كده رمضان ده نقله للامه كلها برامج التوك شو مش هتعرف تعمل فيه حاجه الهوس الاعلامي اللي بيعملوه يلهوا الناس عن الدين باخبار سياسيه مفتعله مش هتقدر تعمل حاجه شهر ده شهر كامل يعني الامه ممكن تتغير رمضان من الرمض اللي هو الحرق والكوي هيكوي الشهوات اللي في القلوب هيكوي الامراض اللي في القلوب يعني ايه يعني قلوب المسلمين هتنضف فيه يعني ايه يعني هيعرفوا يتحكموا في الناس بايه هيعرفوا يبعدوا الناس عن الدين بايه الذي انزل فيه القران القرآن القرآن ده البداية القرآن ده بداية كل فتح في الأمة يعني رمضان ده كان البداية يعني يا أخوانا رمضان ده كان بداية كل حاجة بيصرفوا الوقت مليارات عشان يضيعوها في الأمة كان بداية الخلافة اللي حكمت نص الأرض كان بداية الحضارة الإسلامية اللي عمر ما حضارة في التاريخ حصلت زيها كان بداية التربية للصحابة مصعب وسلمان وعمار كان بداية الفتوحات كانت بداية الغزوات ويعني رمضان ممكن يبقى بداية تانية للأمة عشان كده مرعوبين يا أخوانا هدى للناس يعني ايه هدى يعني جاي ينور للامه طريقها جاي يعرفك على فين يا مصر جاي يقول على فين يا امه الاسلام على فين يا امه محمد جاي يعرفنا طريقنا تاني جاي يعرفنا الطريق السليم تاني جاي ينور لنا تاني وبينات من الهدى والفرقان الفرقان يعني هيجي يعرف الامه الفرق بين الحق والباطل هيجي يعرف الامه الفرق بين النور والظلمه هيجي يوقظ الانوار في الامه تاني فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد شهد يعني رمضان مشاهد مشاهد بتتحفر في القلب رمضان هيغير القلوب رمضان مش مجرد شهر بيتعبد فيه وخلاص ده القلوب هتتغير ودي اكبر مصيبه هم بيطلبوها عمركم شفتوا برنامج توك شو من البرامج المشهوره عامل حمله على المواقع الجنسيه رغم انها مدمره شباب الامه انما لا ده الشباب لو فاقم هم هيضيعوا هم خلاص مش هيبقى لهم مكان هم مصلحتهم انهم يخدروا الشباب يا جماعه فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر اسمعي بقى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بكم ديت الباء دي باء الملابسه يعني ربنا يريد ان اليسر يبقى في كل حاجه في حياتنا ولا يريد بكم العسر لو انتوا اخترتوا طريقته غير طريق شريعه ربنا وطريق ربنا العسر هيبقى ملابس لينا في كل حاجه الجواز بقى صعب الرزق الحلال بقى صعب لقمه العيش بقت صعبه علاج الامراض بقى صعب الالتزام ان شاب يلتزم بقى صعب يا اخوانا يعني كل حاجه هتبقى صعبه وعسر لو بعدنا عن ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله الا ده التكبير ده بيتقال لما بننتصر في معركه ما هو رمضان معركه بيننا وبين الباطل رمضان معركه بيننا وبين ابليس رمضان معركه بيننا وبين الضلال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون واذا سالك عبادي عني فاني قريب يعني رمضان جاي يوصل الامه بربنا تاني رمضان جاي يوصل قلوب الأمة بربنا تاني عشان كده هم كارهين رمضان يا اخوانا الأمل الوحيد للأمة في التغيير متوقف على التغيير الداخلي على التغيير الداخلي والتغيير الداخلي ده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ورمضان ده وظيفته عشان كده رمضان ده طوق نجاة للأمة عشان كده لازم نهتم برمضان ده بقى ما دام الموضوع كده وما دام مع اقتراب رمضان الهستيريا بتاعتهم بتزيد يا عيني وبتولع على آخرها يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنه دي بقى يبقى رمضان ده الهدف بتاعنا السنه دي عشان كده هنبدا من اول الوقت باذن الله سلسله جديده السلسله دي هنسميها الطريق الى رمضان الطريق الى رمضان هنقعد في رجب وشعبان نتكلم ازاي نوصل لرمضان صح ازاي نعيش رمضان صح القضيه كبيره يا اخوانا القضيه كبيره جدا يعني ايه واحد هيجي يقول لي يا راجل يا راجل انت جاي الوقت تقول رمضان ده احنا لسه في اول رجب طب تعالى يوم 29 شعبان ولا 29 ونص شعبان انما جاي الوقت في اول رجب يا اخوانا لو واحد 8 ما كانش رمضان لو واحد 8 كان كاس العالم ومصر فيه كنا استعدينا قد ايه يا جماعه في الثانويه العامه لان الطلبه عرفت ان نص درجه تفرق في مستقبل الطالب تفرق في مستقبله طول حياته شوفوا الطلبه استعدوا ليها استعداد شكله ايه اهو لو نعرف كل حسنه من رمضان هتفرق في حياتنا قد ايه كل نور من انوار رمضان ممكن يفرق في حياه الامه قد ايه هنعرف خطوره رمضان يا اخوانا هنعرف مدى خطوره الشهر ده الغريق لما بيجي يغرق بيقول لك ان الضربات اللي بيضربها بايده وهو بيحاول ينجو بيقول لك دي اقوى ضربات بيضربها في حياته بتبقى اقوى الضربه منها من اقوى ضربه ممكن يضربها في صحته 36 ضعف ليه بيموت خلاص غريق الشيطان في رجب وشعبان كده خلاص هيتسلسل فالضربه منه عشان كده رجب وشعبان ده معركه ضخمه معركه ضخمه رجب وشعبان الشيطان بيبدا فيهم المعركه من اجل تضييعنا في رمضان يبدا فيهم يورطك في معصيه يورطك في مشكله يورطك في ازمه ما تفوقش منها غير بعد رمضان يا اخوانا مره واحده في حياتنا نستعد لابليس قبل ما يستعد لنا مره واحده في حياتنا نبدا الاستعداد للفوز برمضان قبل ما هو يبدا الاستعداد لتضييعه علينا مره واحده في حياتنا نبدا يا اخوانا ان احنا نستعد ان احنا ناخد بطارنا من ابليس في رمضان يعني درس الليله درس الليله مش عن رمضان درس الليله عن خطوره عن خطوره عن خطوره الاستعداد في رجب وشعبان درس الليلة أساسا عن رجب وشعبان درس الليلة يا أخوانا فكرة لو اتزرعت جوانا صدقوني هتغير فينا كتير قوي وهتغير في الأمة كتير قوي فكرة خطيرة فكرة في غاية الأهمية الواحد ما فهمش يعني إيه رمضان غير لما فهم الفكرة دهيت قضية في غاية الخطورة قضية الاستعداد لرمضان قضية ان واحد رجب خلاص كأن صدمة كهربائية في الأمة كلها بدأ فعليا الاستعداد الفعلي لمعسكرات رمضان يعني الخسائر خسرنا قد ايه خسرنا قد ايه بسبب عدم الاستعداد لرمضان لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ساعة ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب هنندم على الساعة هنندم على الساعة اللي راحت في غير طاقتك يا رب امال هنندم على رمضان اللي ضاع قد ايه طب ضيعنا كام رمضان ضيعنا كام رمضان خسرنا قد ايه بسبب عدم الاستعداد قبل كده كل سنه ناخد فتات من مائده رمضان كل سنه نرضى بلقمتين من المائده الرمضانيه كل سنه ندخل رمضان صدمات اول رمضان ولانك مش مستعد اصلا ما انتش مستعد صدمات اول رمضان ايه صدمات اول رمضان يجوا فجاه يكلمونا رمضان دخل الحمد لله احنا فرحانين تيجي تقرا القران قلبك صلب مش بيحسش تيجي تصلي في التراويح مفيش خشوع تيجي تفطر قاعد تاكل كانك عمرك ما اكلت قبل كده تتقل ما تعرفش تعمل حاجه طول الليل صدمات اول رمضان صدمات كل يوم لو ركزت في النهار في العباده الليل يضيع عليك لو ركزت في القيام تاني يوم الصلوات بتاعت النهار بتضيع عليك صدمات اخر رمضان اول ما يبدا قلبك يرق اول ما يبدا عينك تنزل منها الدموع اول ما تبدا تحس بعظمه ربنا اول ما تبدا ترتبط بالقران يكون هلال شوال على الابواب ويضيع رمضان صدمات بعد رمضان انا في رمضان قمت وصمت من اول يوم العيد تلاقي كل ده راح طب ليه او اول اسبوع ليه لانه وضع عارض ما كنتش مأسس له من قبل كده لانك عامل زي اللي بنى عماره من غير اساس يا اخوانا رمي الاساس في رجب وشعبان رمضان تعلي عماره زي ما انت عايز تبقى عليتها على اساس تخرج من رمضان عمارتك صلبه مش هتقع انما رمضان بنيت عماره ملهاش اساس اصلا قيام على لا شيء ما كانش في قيام قبل كده صيام على لا شيء ما كانش في صيام قبل كده العماره دي مع اول انشغالات دنيويه هتقع يا اخوانا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعلي البيت بتاعنا في رمضان باذن الله سبحانه وتعالى صدمات انا فاكر زمان كان الواحد يستقبل رمضان يبكي ليه رب- عامل زي الطالب اللي نام صحي على الامتحان طب انا هدخل الامتحان اعمل ايه طب هجاوب في ايه اصلا ده انا ما استعدتش ورمضان بي- م- معدي الواحد يبكي ليه رمضان خلص وانا ما اتغيرتش عمر ما الواحد قدر يستفيد من رمضان الا لما فعلا يعني ربنا بصرني بفضل الله سبحانه وتعالى بمبدا الاستعداد لرمضان الاستعداد لرمضان ان يعني ايه انك تستعد لما الواحد بدا يستعد ايوه لا تبقى عامل زي اللي سخن وكان نزل الملعب ده وضع تاني خالص انما احنا دلوقتي عاملين بالظبط زي اللي اللي ما بيشيلش اكتر من 10 كيلو وداخل مسابقه بعد شهرين حمل 250 كيلو اثقال يقول لك انا عارف انا ان شاء الله بس لما يتحطوا قدامي هشيلهم يا ابني ازاي يا ابني انت بتضحك على نفسك اللي ما هوش قادر الوقت وما هيش قادره الوقت تقرا نص ساعه قران هتقعد 30 يوم تقرا قران ازاي يا جماعه نفوق يا اخوانا نبقى صادقين مع انفسنا عاملين زي لعيب ما بيقدرش يجيب ربع ساعه في الملعب ويقول لك ان شاء الله هجيب الساعه ونص لما انزل مباراه الكاس هتجيبها ازاي ما انا اول ما اشوف المتفرجين بقى والناس هسخن هتسخن فين يا ابني مش بالسخونيه ما هياش بالحماس يا اخوانا يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن أكبر سبب لتضييع رمضان هو عدم الاستعداد يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن لازم نفهم يعني إيه رمضان؟ رمضان من أجمل ما قرأت، رمضان ليس عصا سحرية، رمضان ليس عصا سحرية أول ما هيجي القلب اللي كان قاسي طول السنة هيرق، والعينين اللي ما نزلش منها دمعة هتسيل، والقرآن اللي ما كنتش بتحس بيه فجأة هتعيط منه يا إخوانا ده تصور يا إخوانا ده مش تصور حقيقي، رمضان اوعى تفتكر ان القلب اللي انت داخل به رمضان ده بذنوب 11 شهر وغفله 11 شهر وكسل 11 شهر ومعاصي ونكت سودة على القلب من 11 شهر اوعى تفتكر انك هتدخل رمضان بده بقى هتحصد الحسنات حصدا وتحصد النياشين التعبديه حصدا يا جماعه لازم يبقى عندنا تصور واقعي اكتر من كده رجب وشعبان ده درس النهارده رجب وشعبان ايه رجب وشعبان الكلمه اللي هي المحور الاساسي بتاع الدرس بتاع الليله والمحور بتاع الورقه اللي هنتكلم عنها في الاخر باذن الله أنا- اللي أنا نفسي انها توصل لايد كل انسان توصل لايد كل واحد وواحده في الامه كلها باذن الله سبحانه وتعالى لان الورقه دي اللي هي برنامج عمل في رجب وشعبان الورقه ديت في غايه الخطوره ان الامه تنتبه يعني ايه رجب وشعبان اسمعوا الكلمه دي بتاعت بتاعت احد السلف كلمه ذهب ذهب قال يعني ذلك العالم العالم رجب اسمع رجب شهر البذر كانك بترمي بذور في الارض كده بس وشعبان شهر السقيا انت بقى بتروي البذور دي ورمضان شهر الحصاد يا اخوانا رمضان مش شهر المجاهده احنا كل سنه يجي رمضان نقعد نجاهد اسبوع ونفطر اسبوع ونحاول رمضان بيضيع يا اخوانا في المجاهده رمضان شهر حصاد مش شهر لسه هتزرع اللي عايز يجني رمضان لازم يزرع من رجب وشعبان يعني ايه يعني كل ما تريد ان تحصده في رمضان يجب ان تزرعه في رجب وشعبان تاني رجب شهر البذر تبذر بقى ايات القران في قلبك وبدايه العبادات وشعبان شهر السقيا تبدا بقى ترويه اكتر فيبدا قلبك يبقى جنه على رمضان ورمضان شهر الحصاد بقى تجني الثمار في رمضان عايزين نستوعب عايزين ننزل ويندوز جديد لرجب وشعبان عايزين نعيد تعريف يعني ايه رجب وشعبان يا جماعه ده يعني حتى اهل الكوره عارفينها يقول لك معسكر ما قبل المباراه يعني ايه معسكر ده يعني جيش ده كلمه جيش اصلا يعني جهاد يعني عرفوا ان الجهاد مش الماتش الماتش ده محصله الجهاد بتاع الاستعداد الجهاد والاستعداد اللي عايزه تفوز برمضان اللي عايز يفوز برمضان انا مش عايزك تزعل انا مش عايزك تزعلي لما بتشوفي صحباتك وغيرك بيختموا كل 3 4 ايام مره القران انا مش عايزك تزعل لما تلاقي اللي على يمينك ولا على شمالك بيعيطوا في رمضان وقلوبهم رقيقه لانهم صوامين قوامين اصلا وانت قلبك جامد انا مش عايزك تزعل يوم القيامه لما تلاقي اللي فازوا في رمضان داخلين من جنه الريان وممنوع ممنوع حد تاني يدخل معاهم غير اللي اجتهد في رمضان انا مش عايزك تبقى رجب وشعبان بالنسبه لنا احلام يقظه يا جماعه ايوه بس لما يجي رمضان يا سلام ده انا هقطع سجاجيد الصلاه يا اخوانا الكلام ده وهم يا اخوانا يا اخوانا ينفع اجي لطالب في الثانويه العامه امتحان 1 8 اقول له استعد 29 7 ده كلام اشمعنى في الدنيا فاهمين الموضوع ده كويس جدا و- وعارفين الموضوع ده كويس جدا اشمعنى انما في الاخره مش كده زي ما قلت لكم اللي بيعدي بالبي ام جفاءه 7 جنب اللي راكب الهمر يبص له كده اه هي دي الناس اللي عايشه هي دي الناس اللي عايشه ده في الدنيا انما في الدين في الدين راضيين باقل اقل اقل من القليل كمان يا جماعه فكرتنا عن رجب وشعبان يجب ان تتغير دي شهور البذر الحقيقي لو انت عايز تجني نياشين رمضان الهائله وثوابات رمضان الهائله انما عايز تضيع رمضان انت حر بقى يبقى انت فاهم من كويس جدا ان اكبر سبب لضياع رمضان اصل رمضان ده اخطر مما نتخيل ده ربنا سماه اياما معدودات يعني ايه زي المباراه دقائق معدودات هي دقيقه الجون بيجي في نص دقيقه رمضان الليله اللي تضيع منه بدعوه مستجابه راحت بفرصه للفردوس الاعلى راحت بفرصه للعتق من النار راحت رمضان غالي لازم تكون متدرب من قبلها كويس جدا سيدنا انس لما بيقول وهن لريح الجنه إني لا أجد ريح الجنة دون أحد أنا بقول لكم واهن لريح الجنة إني لا أجد ريح الجنة دون رجب وشعبان دون رجب وشعبان يا جماعة مرة ننتصر على إبليس مرة نستعد له قبل ما يستعد لنا إبليس هيبدأ المعركة اهي معركة تضييع رمضان علينا من الوقت يا إخوانا أنا عايزكم تتخيلوا منظر استوديوهات مدينة الإنتاج اللي بتمثل التمثيليات في رجب وشعبان شكلها إيه يا نهار أبيض نار زي النحلة ليه طب إحنا يعني هم عارفين قيمة رمضان وإحنا احنا مش عارفين قيمه رمضان بالنسبه لنا احنا رمضان بالنسبه لنا جنه فردوس اعلى فردوس اعلى باذن الله سبحانه وتعالى منظر السفن اللي جايه من الصين الوقت على مصر بتشحن عدد ال- الشيشه وعدد القهاوي عشان الخام الرمضانيه في رمضان نشاطها شكله ايه في رجب وشعبان احنا الوقت اللي مش نشاط في رجب وشعبان عايزين ننشط يا جماعه عايزين نعرف يعني ايه ان احنا لازم نرمي الاساس في رجب وشعبان عشان نعلي العماره في رمضان عشان بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى خلاص العماره بقت ثابته غير الس- ما ناخدش صدمات يوم القيامه ما ناخدش صدمات يوم القيامه لما نلاقي ثواب رمضان الخطير راح مننا واحنا يعني للاسف الشديد ما قدرناش نعرف رمضان ده كان خطورته قد ايه يعني انا عايزك تعرف ثواب العباده في رجب وشعبان اصلا يا جماعه لما النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن شعبان قال لك ايه قال لك ذاك شهر يغفل عنه الناس ما حدش داري بالمواسم دي المواسم دي الناس مش داريابها يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان يعني النبي بيقول لك رجب رجب الناس عارفه فضله طبعا مالناش دعوه بالبدع اللي بتتعمل فيه ورمضان الناس عارفه فضله شعبان بيضيع بقى في النص فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال لك يغفل عنه الناس يعني ايه اللي بيعبد ربنا في المواسم دي بقى اللي محدش واخد باله منها ثوابه بيبقى مضاعف اكتر ليه لان كل الناس في وادي وفي وادي زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثة يحبهم الله ثلاثة يحبهم الله واحد منهم ايه ورجل كان في سرية طلع يجاهد في سبيل الله فلقي العدو فهزموا اتهزموا لما قابلوا العدو اتهزموا فأقبل بصدره اقبل بصدره في الجهاد دخل يجاهد لوحده لوحده اما يقتل واما يفتح له طب اشمعنى ده ربنا حبه لان كل الناس فكرت في نفسها وهو فكر في صلته بربنا وعلاقته بربنا وفي دين ربنا سبحانه وتعالى مين الوقت في رجب وشعبان اللي هيفكر بالطريقه ديت يا جماعه يا اخوانا رمضان ده امتحان عارفين اللي بيح- بيعمل مسلسل لرمضان عارف ان 30 حلقه 30 امتحان قاعد هيتجنن في الاستعداد اشمعنى احنا مش كده زي طالب الثانويه العامه اللي عارف ان نص درجه تجيبه كليه اللي نفسه فيها ونص درجه تخليه يسافر بره مصر اصلا يدور على كليه يدخل فيها بره مصر يا جماعه عايزين نستعد لرمضان زي بتاع كاس العالم كده وهو بيستعد لكاس العالم عايزين استعداد حقيقي ليه لان رمضان امتحان والامتحان بعده تقدير وبعده جوائز رمضان بعده استعمال بعده جوائز بعده عطاءات من ربنا رمضان حسب تصورنا عن رمضان على حسب فهمنا عن استعداد ما هو الوقت اللي بيحسب رمضان ده حاجه كده ايه فرحه الحمد لله بقى هو مش عارف يعني ايه رمضان اصلا عشان كده اللي بقوله لك وبقوله لك دلوقتي ان عمرنا ما هنعرف يعني ايه استعداد لرمضان الا لو عرفنا ايه خطوره رمضان زي الواحد لما كان يروح عمره يروح العمره بقى فنقعد نستعد ونجيب شرايط العمره وكتب العمره وايات العمره ونذاكر تفس... ده احنا رايحين عمره ده احنا رايحين فرصه عمر رايحين عايزين نعمل عمره لقلوبنا ونغير حياتنا و... ودعوات عند الحرم تروح هناك تلاقي واحد جاب مراته وجايبين العيله وجايبين العيال وقاعدين سهرانين من العشاء للفجر في الحرم جايبين آه، قاعدين ياكلوا وقاعدين يشربوا شاي إيه يا اخوانا ده هو هو ده لو انا جيت اقول له استعد للعمره هيقول لي يعني ايه استعد للعمره هو مش عارف يعني ايه عمره اصلا هي العمره بالنسبه له ان انا رايح اشم هوا جنب الكعبه واعمل شوبنج من مولات الحرم وفي الاخر اعمل خناقه في المطار وانا مروح بلدي عشان البضايع اللي انا جبتها اتقل من الميزان بتاع الطياره هو ده رمضان بالنسبه له هو ده العمره بالنسبه له لو رمضان بالنسبه لك كده مش هتعرف يعني ايه استعداد انما لو رمضان بالنسبه لك انت عارف انه اكبر نقله في حياتك اكبر موسم تغيير للامه بالذات رمضان ده اهو رمضان ده اهو بعده مصر هتختار اختيار هيحدد الدستور بتاعها باذن الله مصر هتختار اختيار يا هيزق البلد دي ان شاء الله للفردوس الاعلى يا اما هيرجعنا وهينكسنا تاني عشان كده رمضان ده خطير عشان كده الواحد يتمنى ان الدعاء في رمضان ده اهو يعني ما نسافرش عمرات يا اخوانا في رمضان ده النبي ياما ياما حرم نفسه من الكعبه عليه الصلاه والسلام ياما جه على نفسه اقصد في عدم الذهاب للكعبه وكان يقدر يحج كل سنه بعد فتحها وكان يقدر يعتمر كل شهرين بعد فتحها ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ده مهم الدعوه مهمه الوقت الامه محتاجانا الوقت لو هتسافر عمره سافر لك كذا يوم بسرعه وترجع لله لوجه الله استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان يا جماعه رمضان ده قطر هيجي اللي واقف وجاهز هو اللي هيركب اللي مش واقف هيروح عليه رمضان ده يعني الواحد ساعات بيحس ان اتنين كده دخلوا رمضان واحد رمضان بالنسبه له زي اسانسير قاعد يطلع يطلع يطلع 30 يوم قاعد يطلع في المدارج الى الله وواحد تاني يا عيني عامل زي اللي عنده تعبان وقاعد سلمه سلمه طالع عينيه ده اللي استعد وده اللي ما استعدش ده انطلاق اللي استعد وده معاناه اللي ما استعدش في رمضان ازاي يعني يعني تلاقي ده قلبه بيلقط اول ما الامام يقول الحمد لله رب العالمين يبدا يبكي وده التراويح تخلص وهو سرحان ما هوش داري وقاعد يا عيني طول ما هو سرحان طول الصلاه استغفر الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد كده يسرح تاني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاعد يا عيني وش اللي على شماله اتبهدل من كتر ما قعد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وده مش التفل على السنه اصلا هو تعبان ما هوش عارف يعمل ايه واحد كان على باب الجنة أول ما أبواب الجنة اتفتحت في رمضان دخل وعاش رمضان في الجنة وواحد ما يعرفش حاجة عن الكلام ده أصلا لأن هو أصلا بينه وبين باب الجنة حواجز قعد في رمضان يجري عشان يعديها عما جه لنهاية رمضان كان خلاص رمضان خلص وهو ما لحقش يوصل لباب الجنة يا دوبك شم ريحة الجنة كده وخلاص رمضان يا إخوانا رمضان ده طوق نجاة لكل أخت بدأ التزامها يقل لكل أخ بدأ قلبه يتغير لكل واحد فتن بالدنيا لكل شاب عايز يقرب من ربنا لكل بنت نفسها ربنا يرضى عنها رمضان ده طوق نجاة أخيرا هنلاقي صحبة تساعدنا في الطاعة أخيرا هنلاقي جو طاهر ونوراني نعبد ربنا فيه أخيرا هنلاقي موسم حسنات مضاعفة أخيرا يا إخوانا أخيرا ما ينفعش نضيع الفرصة دي أبدا أبدا طوق النجاة العظيم ده اهو رمضان عامل زي يعني يعني زي ما بقول لكم طوق نجاة رمضان اخطر من كده والله والله اخطر واعظم واجل من هذا لازم نستعد ما ينفعش نضيع الفرصه دي ما ينفعش نتوهم ان ان ان الح- موسم الحصاد هو في واحد بيحصد بس ده عقل يعني ممكن تروح لواحد فلاح تقول له انزل احصد بس هيقول لك يا ابني انا ما زرعتش وما حرستش وما راودتش وما تعهدتش يا اخوانا يا اخوانا قلوبنا تعبانه قلوبنا تعبانه نظر الفجأة والتبرج والمواقع والقنوات والاغاني الاخ الملتزم دلوقتي ال hard disk اللي جواه يكفي مصايب بلد لوحده ده من نظر الفجأة بس يا جماعه القلوب الوقت مليانه مليانه هموم هتدخل بقلبك ده رمضان كده ازاي طب اغسله طب لين كده قبل رمضان تلين بحيث انك تدخل رمضان وانت ايه وانت فعلا مستعد له رمضان فرصه فرصه انه يبقى ضربه قاضيه على كل معاصي السر في حياتنا ولكن لو انت بدات تسيبها من رجب وشعبان يبقى ضربه قاضيه بقى في رمضان فرصه انما هتيجي في رمضان هتقع في معصيه هتزعل وهتقعد اسبوع محبط وهتقعد فتره زعلان انما خلي الكلام ده كله من قبل رمضان عالج عالج الحاجات دي من قبل رمضان رمضان فرصه ان احنا نرمي اساس ونعلي في رمضان رمضان فرصه ان احنا يعني لما بسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام الحديث العظيم العظيم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي انا بحس ان معناه استعدوا لرمضان استعدوا لرمضان استعدوا لرمضان حديث ايه وفتحت اذا كان اول ليله من رمضان النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف التغيرات الكونيه اللي بتحصل فبيقول ايه وفتحت ابواب الجنه فلا يغلق منها باب طب مال ده بالاستعداد لرمضان ده النبي بيقول فتحت ابواب الجنه يا جماعه ده الكلمه دي تهيج اشواقنا وتلهب قلوبنا على الاستعداد لرمضان ليه عشان الجنه لو انا الوقت انت واحد من سكان القاهره قلت لك بكره الصبح هتفتح ابواب بنوك اسكندريه فلا يغلق منها باب واللي عايز يدخل ياخد اي اموال يدخل بالله عليك هتعمل ايه قبل ما اكمل الكلمه هتنزل تركب عربيتك وتطير ليه عشان ابقى اول واحد واقف على الباب اول ما يتفتح الباب ادخل واجيب الكنوز بقى ما هو ده المعنى هو ده المعنى فتحت ابواب الجنه بس انا بعيد استفدت ايه شميت ريحتها فتحت ابواب الجنه وانا على بابها ده لو ده ابواب بنوك شوفوا هنعمل ايه ابواب الجنه انا على بابها ادخل اجيب كنوز على كنوز على كنوز ادخل بقى انهل من كنوز الجنات الثمانيه ادخل انهل وأح- واحصد واعبي من كنوزها انما انا بيني وبين ابواب الجنه شويه معاصي سر وشويه معاصي علن ومشاكل قلبيه وفتور وبقالي قد ايه ما صمتش وبقالي قد ايه ما قمتش وهصوم اول يوم ولا يومين في رمضان هدوخ وخلاص هتبقى على قد الصيام وتراويح وانا ثلاث ارباع دماغي مش معايا يا جماعه طب ده ده رمضان ده رمضان فكرة الاستعداد دي ده ربنا بيقول لك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على رجليهم وعلى كل ضامر اللي هو يأتينا من كل فج عميق قال لك الضامر اللي هو الحصان اللي صاحبه عارف انه هيجي من الصين لمكة مثلا ده حصان فقعد يجوعوا يجوعوا لحد ما الوسط بتاعه ضمر فده اللي يقدر ينطلق مسافات طويله جدا يعني ايه يعني ربنا بيقول لك اللي هيقطع مسافه طويله لازم يستعد هو استعد انه دمر جواده عشان يقدر يقطع بيه دمر جوادك قبل رمضان رمضان رحله طويله دمري جوادك قبل رمضان الحق استعد لذلك الشهر العظيم يا اخوانا لازم نعرف يعني ايه يعني ايه الاستعداد لرمضان يعني ايه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده لاعدوا له عده ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده اللي عايز رمضان لازم يستعد في قراءة تانية لاعدوا له عدة عدة يعني ايه الآلات وال... والاستعداد بقى بالأسلحة ما انت داخل معركة طيب في قراءة تانية لاعدوا له عدة عدة يعني أنا مسافر 30 يوم لازم اخد أكل 30 يوم انت الوقت معاك زاد قلبي ل 30 يوم انت الوقت بتقدر ت- تقرا قرآن ساعة انت تقدر بتقدر الوقت تصلي ساعتين على بعض ساعة نص ساعة انت دلوقتي بت... صلاة الجماعة نفسها او صلاة الفرد نفسها احنا بنفصل بعد قد ايه الخشوع بتاعنا يا جماعة ده احنا عايزين اصلاحات واصلاحات واصلاحات قبل رمضان يا دوبك نلحق ده شهرين ده ده اللي هو الدورة المخففة اللي عايز يستعد بقى يبقى زي السلف كانوا بيدعوا ربنا ببلاغ رمضان من قبلها بست شهور ده موضوع تاني بقى ده استعداد السلف بقى ده اللي عايز يبقى مع الناس دي انما بتاعنا احنا الغلابة احنا استعداد بنقول قبلها بشهرين بس قبلها بشهرين يعني المراجعات النهائية والا عمركم شفتوا طالب عمركم شفتوا طالب بيجي الطالب اه ممكن الطالب يجي في قبل الامتحان يذاكر قبلها بايام وخلاص وينجح صح صح بس عمركم شفتوا واحد بيعمل كده وبيطلع من الاوائل لا يمكن عمركم شفتوا واحد بيعمل كده وبيجيب تقدير لا يمكن هو ده بالظبط يا اخوانا رمضان عايز تبدا تستعد بقى 28 شعبان انت حر بس انت حر ده انت بتنشن بقى على مقبول وخلاص ربنا يجعلنا من المقبولين في ناس تانية اشد بقى ينشن يعني ايه لا مش رمضان كمان العشرة الأواخر واحد بقى ينشن أكتر الوتر بتاع العشرة الأواخر واحد بقى نشنج أكتر يقول لك ليلة 27 يا اخوانا ده اخطف واجري بتعامل مع ربنا بمنطق ان ليله هعوض بقى 365 ليله ازاي يا جماعه يا جماعه ده مش رمضان رمضان اجل من هذا واعظم من هذا امتى القلوب هت هتعظم ربنا بقى والله العظيم هذا الكلام اللي بقوله هيقدر لما القلوب تعظم الجنه هتعرف يعني ما رمضان يساوي الجنه رمضان يساوي ابواب الجنه كلها لو القلوب عظمت الدار الاخره لو قلوب الامه رجعت تاني لو قلوب الشباب رجعت تاني حلمها هو الوصول الى الله والجنه ورضا ربنا والحسنات وقناطير الحسنات ساعتها ساعتها فعلا هنبقى ساعتها فعلا يا اخوانا هنعرف يعني ايه رمضان انما الوقت كده هنعرف رمضان ازاي انا عايز اقول لك رمضان لما الامه كانت بتعيشه صح كان رمضان شكله ايه يعني ايه اه هتقول لي بقى ان رمضان آه انتصرنا في عين جالوت وانتصرنا في حطين وانتصرنا في بدر لا لا لا لا، انا مش هقول لك رمضان عملنا فيه الحاجات دي ليه ال ال ال النقطة الحقيقية مش ان انا اقول لك رمضان عملنا فيه ايه امال ايه ان انا اقول لك شوال عملنا فيه ايه طب اشمعنى لان شوال ده انجازات الامة فيه هي ثمرة رمضان فتعرف بقى لما الامة كان رمضان عندها صح كان شوال عندها شكله ايه ده حتى شوال في صحيح مسلم يعني من الهدي ان يبقى شهر الجواز سيدة عائشة كانت تزوج يعني نسائها في شوال و- وتقول ان هذا يعني ايه استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ عشان بعد رم... بعد رمضان ده يا جماعه شوال ده المفروض شهر الافراح بقى خلاص احنا تعبنا واجتهدنا وربنا مش هيخزينا بعد شوال ابدا ب- بعد رمضان ابدا بعد بعد رمضان هقول لك ايه معجزات ما بعد رمضان غزوه حنين كانت في رمضان اللي الحصى النبي عليه الصلاه والسلام رماه والحصى راح لعيون الكفار وما راحش لعيون المؤمنين يعني الحصى قاتل معانا رمضان ده شهر المعجزات شوال ده شهر المعجزات بعد رمضان حصل لنا معجزات بعد رمضان حصل لنا فتوحات القادسيه كانت في شوال شو بعد رمضان الامه خرجت شكلها ايه الاحزاب اشد غزوه على الاسلام كله كانت في شوال ثبات ما بعد رمضان بطولات ما بعد رمضان حمراء الاسد اللي كانت بعد غزوه احد اللي المسلمين مقطعين من الجراح وقاموا يقاتلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام كانت بعد رمضان احد اللي حصل فيها تضحيات مهوله من اجل النبي عليه الصلاه والسلام كانت بعد رمضان غزوه بنو قينقاع اللي المسلمين قتلوا اليهود عشان حجاب امراه مسلمه اللي حصل فيه تعظيم للحرمات بقى بعد رمضان رمضان بيجي بيحيي القلوب رمضان بيجي بيجي بمعيه ربنا رمضان بيجي بالفتوحات والمعجزات والكرامات والعطاءات من ربنا سبحانه وتعالى ده بعد رمضان نضيعه ازاي لما بسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل غزوة بدر قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض انا بحس بالاحساس ده في رمضان واحنا بنقول لكم يا اخوانا بنقول لنفسنا قبلكم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض انا بقول الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لكم وبقول الكلام ده لاخوان الدعاء قبل ما بقوله لكم لان احنا ساعات بنكلم الناس يعني في فرق بين الممثل فلان الفلاني اللي مثل هارون الرشيد وبين هارون الرشيد نفسه احنا مش عايزين نمثل دين احنا عايزين نعيش دين احنا عايزين نتكلم في الدين واللي بيتكلم اول واحد يطبق واول واحد يعيش المعاني ديت قبل اللي بيسمع عايزين يا اخوانا نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى تاني وطوق النجاه جه والفرصه جت مره اخرى يعني يعني لما ال- ال- الرؤيه بتاعه الاثنين اللي ماتوا رؤيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام الاثنين اللي ماتوا من الصحابه واحد منهم يعني عبد الرحمن بن عوف شاف رؤيه ان واحد دخل الجنه قبل واحد فاللي دخل متاخر ده شهيد فتعجبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الم يدرك رمضان بعده ويصوم ده, ده ادرك رمضان يا جماعه يعني رمضان ده لو فرق بس ما بين واحد وواحد درجه في الجنه الدرجه في الجنه زي الفرق بين السماء والارض يعني رمضان يرفعك زي الفرق بين السماء والارض ما هيش حاجة بسيطة ما هياش حاجة قليلة عايزين نستشعر يعني ايه عظمة رمضان اللي بيستهتر برمضان عامل زي واحد عنده فندق قدام الحرم المكي وجه في موسم الحج وقفله يا نهار ابيض امال هيكسب امتى هيكسب امتى ده التاكسي عند الحرم في الايام العاديه ب 3 ريال ايام رمضان ب 100 ريال هو ده فتره المكسب كلها امال هيكسب امتى يا اخوانا عايزين يعني فعلا نستعد لرمضان فعلا ولو ارادوا رمضان لاعدوا له عده انا مش عايز الوقت يتسحب مننا لان كان في حاجات كتير انا كنت عايز يعني اكلمكم فيها ولكن حتى لا ينسحب الوقت يعني لان الواحد دايما بيحرص بالذات في المواسم الخطيره اللي بيبقى الناس مش واخده بالهم منها زي موسم رجب وشعبان كده زي موسم العشرة الأول من ذي الحجة كده بس لما إن ربنا أحيانا وجلنا لهم فعملنا ورقة بفضل الله يعني اسمها يعني يعني برنامج عملي في رجب وشعبان اللي هي ولو أرادوا رمضان لأعدوا له عدة وعملناها معسكرات ما قبل رمضان يعني الورقة دي يا إخواننا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني من الورقات اللي يعني الواحد نفسه بإذن الله إن كل واحد في الأمة يستفيد منها ورقة فكرتها بسيطة ولكن جميلة فكرتها هنعمل إيه في رجب وشعبان كلام عملي بقى كلام عملي هنعمل ايه في رجب وشعبان هنستعد ازاي الورقه بادئه يعني ب- ب- بحاجات بسيطه بافكار بسيطه يعني يعني فكره الحديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها يوم القيامه اذا كنت هتندم على الساعه الندم ده امال هتندم على شهر زي رمضان قد ايه بس رمضان ما هواش حصى سحريه لازم وركزت فيها على كلمه ان رجب شهر البذر وشعبان شهر السقيا ورمضان شهر الحصاد يعني كل ما تريد أن تجنيه في رمضان يجب أن تزرعه في رجب وشعبان ده, المن... ده المنطق بتاعنا يعني الورقة عبارة عن معسكرات ما قبل رمضان خلونا زي أهل الكرة خلونا زي أهل الكرة في الاستعداد معسكرات ما قبل رمضان أول معسكر من المعسكرات اتكلمنا عنه معسكر الصيام لازم في رجب وشعبان لازم نصوم يا إخوانا لازم نصوم عاملين جدول هتلاقوه برضو على يعني صفحة الفيسبوك بإذن الله سبحانه وتعالى يعني جدول هنعمل خطة كده مع بعض جداول محاسبة ونتابع بعض فيها انما خلونا في الورقه بتاعه البرنامج العملي اللي انا بعلن عنها دلوقتي معسكر الصيام ايه معسكر الصيام اكبر سبب لضياع رمضان كل سنه الاجهاد بتاع الصيام اجهاد الصيام مش متعود عليه طب ما نتعود عليه عشان ننطلق قبل كده بعد كده ان شاء الله اتعود من الوقت يا سيدي يوم في الاسبوع اثنين وخميس اللي تقدر عليه في هذه المواسم العظيمه بعد كده في معسكر القيام يعني ايه معسكر القيام معسكر قيام الليل يعني يعني يعني زي ما قلت لكم ما ينفعش نبني على هوا انا ما بقومش ليل اصلا لو صليت باربع اجزاء كل ليله في رمضان بعد رمضان هيروحوا انا عايز ولو نص ساعه كل ليله في اي وقت من الليل اساس نعلي عليه يا اخوانا انما ان ما فيش اساس خالص هنعلي على ايه ده ربنا بيقول ومن الليل فتهجد به تهجد الهجود اللي هو النوم والتهجد ازاله النوم يعني كفايه نوم بقى كفايه نوم خلاص رمضان قرب اهو كفايه نوم بعد كده المعسكر الثالث بقول لكم ولو نص ساعه انا عارف ان يعني في ناس بتبص للورق بتاعنا يقول لك ايه ده انتوا عايزين كل ده ازاي لا ده كلام عالي طبق حاجه طبق حاجه انت ممكن بعمل تدخل الفردوس الاعلى ان ربنا سبحانه وتعالى تقبله طبق حاجه انا مش بقول لك كله انما اللي تقدر عليه معسكر التوبه والاستغفار خطير جدا يا جماعة رمضان ده فتح انا هنتظر فتح زي هدخل بذنوبي دي وصحيفتي دي انتظر فتح على ايه لازم ادخل رمضان وانا ما عنديش ذنوب تمنعني عن الطاعه ما عنديش ذنوب تمنع فتوحات ربنا سبحانه وتعالى عليا رمضان ده اعظم فتح يبقى لازم من الوقت نفكر يعني ايه التوبه والاستغفار يعني ايه ان احنا نستغفر ربنا انها تبقى لازمه على لساننا استغفر الله العظيم واتوب اليه نبدا بقى نبدا نفوق بقى نبدا نستيقظ من معسكرات معسكر الدعاء يعني ايه معسكر الدعاء الوقت ما بين الاذان والاقامه الكنز ده الخمس كنوز اليوميه اللي احنا بنضيعها ده ايه الوقت المستجاب الدعاء ده وما بين كل اذان واقامه يعني المفروض انك انت اول ما تسمع الله اكبر تجري على الجامع ليه عشان تلحق لك 10 دقائق من الوقت ده تدعي ربنا سبحانه وتعالى 10 دقائق مذاكره وانتوا في ايام الامتحانات هتفرق معاك ايه 10 دقائق تجاره يا اي راجل اعمال بيسمعنا هتفرق معاك ايه انما 10 دقائق دعاء هتغير حياتك ودنيتك واخرتك عايزين نستيقظ يا اخواننا معسكر الدعاء نتدرب من الوقت ده جهاد معسكر ده يعني جهاد معسكر الصلاه يعني ايه معسكر الصلاه دي اخطر قضيه في حياتك ما ينفعش ان انا اجي اقول هنستعد للصلاه عشان رمضان انت هتستعد للصلاه دي لانها اخطر عمل انت هتقابل بيه ربنا عشان كده دي قضيه لا تتعلق برمضان او غير رمضان ده قضيه العمر انا دلوقتي بس انا هستغل الفرصه ان انا ابدا بقى اتشحن على الصلاه هستغل الفرصه ان انا ابدا احل مشاكلي فيها يا جماعه نواجه مشاكلنا بقى معقوله خشوعي ضايع في الصلاه وانا ما بقدمش ولا باخر معقوله انا مطعون في اهم عباده وصله بيني وبين ربنا وانا بتناسى وبتغافل وبتجاهل امال هفوق لايه امال هواجه ايه معسكر الصلاه يعني في الورقه دي كاتبين لكم اسم سلسله الشيخ مشاري خراز موجود على كل مواقع النت طبعا اللي هي يعني يعني اللي هي له سلسله اللي هي عن الخشوع في الصلاه عن الخشوع في الصلاة ربع ساعة الحلقة يعني حاجة وعشرين حلقة ربع ساعة حاجة خفيفة تسمعها كده وكل حلقة جدد لك معنى من معاني الصلاة لو عشر أيام وعشرين يوم راحوا منك الوقت في إصلاح خشوعك مش خسارة إنما في رمضان مصيبة كل فرد من غير خشوع مصيبة يبقى من الوقت نواجه قضية الخشوع في الصلاة لما بقابل أي شاب يقول لي أنا ما بقدرش أثبت على الصلاة بقول له لأنك ما بتصليش صح لو دقت جمالها مش هتقدر تسيبها معسكر التفسير معسكر التفسير ده من اخطر المعسكرات اللي هو فهم كتاب الله انا مش عايز ان احنا نخلص التفسير قبل رمضان يا سيدي نخلص جزء واحد نخلص اللي نقدر عليه لو انت قريت تفسير ثلاث ايات كل يوم لحد رمضان هتخلص لك كام جزء من اي تفسير اي تفسير موجود في بيتك احنا عامل تيسيرا عليكم عاملين يعني فضل الله يعني الاخوه عاملين صفحه على الفيسبوك صفحه العد التنازلي لرمضان العد التنازلي لرمضان اسمها كده صفحه العد التنازلي لرمضان مليانه على الموقع وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي يعني هتلاقوا الدروس اللي هي بتاعت الطريق يعني دروس التفسير اللي هي يعني يعني الواحد بفضل الله عامل تفسير لكل جزء كده في ساعه نبدا نجدد معلوماتنا دكتور محمد علي اللي كان معايا المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت بتاعه العلمانيون في النزع الاخير يعني بدا يكتب عن كل جزء معلومات بحيث ان احنا نقرب من القران وهينزلها برضو على موقع طريق لله وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي باذن الله اللي هي دكتور حازم شومان اللي هي صفحه الفيسبوك يعني سهل ان يعني اللي اي حد بيدخل على الفيسبوك يوصل لها باذن الله سبحانه وتعالى يا اخوانا نبدا امسك اي تفسير اقرا كل يوم خمس ايات من الجزء ال 30 موضوع بسيط بس نلقط بس نلقط كده وما نريهم آية إلا هي أكبر من أختها القرآن كله الآيات كلها كأنها أخوات القرآن لو فهمت جزء هتفهم القرآن كله لو عشت مع صورة هتعيش مع القرآن كله نعيش في معسكر التشويق لرمضان يعني إيه ده كنز وكثير من الناس غافلين عنه يقول لك أنا مش حاسس برمضان أنا مش بكل بساطة بإذن الله أي قضية أنت مش حاسس بيها هات خمس ست دروس من على النت ليها خمس ست دروس درس الشيخ حسن فيها ودرس الشيخ يعقوب فيها ودرس الشيخ ابو اسحاق فيها ودرس الشيخ محمود المصري فيها هات ابسط واسمع هات يا عم خمس ست دروس عن رمضان واسمعيهم هتلاقي قلبك اشتعل بالحماس لرمضان تذكر يا اخوانا الودن ده ايه دي مفتاح للفردوس الاعلى اسمع اسمع وذكر نفسك قلبك هيلتهب شوقا للمساله في معسكر اصلاح القلوب ان يعني القلوب بقى اللي مليانه نكت سودا بقى لها 11 شهر مش هينفع ندخل بها كده هات اي كتاب اصلاح قلوب هات هات هات هات احنا كاتبين طبعا هذه الاشياء وكاتبين مصادر ممكن نرجع لها في هذه الورقه في معسكر الدعوه الى الله احنا كام واحد دلوقتي بيحب ربنا في مصر ان شاء الله 80 مليون طب كام واحد بيطبق الحب ده عمليا بقى كم مليون عشرة لو كل واحد من العشرة مليون دول مسك في رجب وشعبان واحد بس كل واحدة مسكت واحدة وكل واحد مسك واحد وتابعه واداله الشرايط اللي بيسمعها واداله ورقة زي دهيت وبدأ يتابعه وبدأ وبدأ وبدأ على رمضان هيشتعل إيمانيا هتيجي آخر رمضان تلاقيه ملتزم أكتر منك أو ملتزم أكتر منك ه- قلبك هيسجد لله شكرا إنك كنت سبب في هداية واحدة من من ال- ال- المسلمات المعسكرات دي يا اخوانا معسكرات خطيره رمضان السنه دي خطير رمضان جاي في عز الصيف هنختار ايه هنهرب من حر ال- الدنيا لحر الاخره والعياذ بالله هنختار ايه هنختار ربنا ولا المصايف رمضان جاي في عز الصيف دلوقتي رمضان جاي في, في, في العز هنب- هنقضيه في المساجد ولا في المصايف لو كانت دي امتحانات الدنيا اللي جايه في رمضان ما كانش ح- في في- لو كانت امتحانات الدنيا اللي جايه في المصايف ما كانش حد راح مصيف طب الوقت امتحانات الاخره اللي جايه في المصايف هنعمل ايه ورمضان خطير عشان الانتخابات اللي بعده عشان ايه يعني عشان كما تكونوا يولى عليكم لو الامه اتغيرت ايمانيا في رمضان بعد رمضان ربنا اللي هيختار لنا احسن ناس انما لو ما اتغيرناش في رمضان خلاص بقى كما تكونوا يولى عليكم القضيه خطيره القضيه كبيره جدا باذن الله يعني الورقه ديت يعني ورقه البرنامج العملي اللي في رجب وشعبان يعني يعني يعلم الله والله يا اخوان ربنا ربنا يتقبل يعني ربنا يتقبل يعني يعني الواحد بيحاول يعني باي طريقه ان يعني ربنا يستعملها ان احنا ننشر اي فكره اي فكره توصل الناس لربنا سبحانه وتعالى يعني فكره الورق فكره خفيفه وبتوصل لناس كتير بسرعه الوف الوف الوف مؤلفه يعني لا تتخيلوا الورق ده قبل الثوره كان بيتحارب قد ايه يعني لا تتخيلوا هذا الورق اللي كنا بنعلن عنه قبل الثوره ونقول اتصلوا على ارقام لا تتخيلوا الحرب الشعواء اللي كان بيحارب بها امنيا قد ايه ليه؟ لانهم عارفين ان ده نشر هدايه شكله ايه؟ ونشر هدايه سريع ال1000 ورقه بكام يعني؟ عشان تجيب لك 1000 ولا 2000 ولا 5 توزعهم على 5000 بني ادم لو 500 طبقوا تخيل ان ثواب ده في ميزانك لانك انت الداعي الى الخير وانت كنت وسط الخير الورق ده يعني الورقه دي لو فتحته ان شاء الله بعد الحلقه موقع الطريق الى الله طبعا دي ابسط حاجه ده بالمحمول بتاعك بالمحمول هتقوم داخل على النت او اي طبعا يعني الكل عنده دلوقتي نت يعني الوقت الكل بعد الثوره بيدخل الفيسبوك بالذات على موقع الطريق الى الله او على الصفحه بتاعه الفيسبوك آه، بتاعتي اللي هي www.facebook.com سلاش دكتور حازم شومان يعني لو دخلتوا الصفحه بتاعت الفيسبوك او الموقع بتاع طريق إلى الله هتلاقوا ان شاء الله الورقه موجوده وهتلاقوا رقم خيري اللي هو رقم نشر الهدايه اللي قلناه لكم قبل كده يعني كذا مره وموجود على كل الورق هتلاقوا رقم نشر الهدايه موجود على الموقع وعلى صفحه الفيسبوك الرقم ده اللي عايز 1000 2000 10000 يعني باذن الله سبحانه وتعالى يتصل طبعا احنا ما يعني مفيش مكسب خالص يعني بفضل الله يعني يعني يعني ويا قوم لا اسالكم عليه اجرا إن اجري الا على الله يعني ربنا يتقبل باذن الله اللي تاخدوا الرقم تطلب اي كميه ان شاء الله توصل لك لحد عندك باذن الله آه، عايز انت تسحب وتطبع في اي دوله من دول العالم تسحب وتترجم وتترجم لاي لغه من لغات العالم باذن الله سبحانه وتعالى بحيث ان احنا نبدا نقوم فكره الاستعداد لرمضان لان رمضان من غير استعداد يا جماعة رمضان عامل زي شحنة 10000 فولت لو ضرب لو لو اديتها في جسم ميت ولا هيتهز جسم ميت لو واحد داخل رمضان قلبه ميت خلي ال 10000 فولت يجوا في قلبه هيحصل ايه انما انا عايز دلوقتي ان الشحنه دي تيجي نقوم قبل رمضان نجاهد ان الامه دي تقوم قبل رمضان ان الشباب البنات الامهات الاباء الاطفال ما نستقلش باي حد الاعاجم اوروبا امريكا كل مكان في العالم كله نوصل له اي طريقه لنشر الهدايه يا اخوانا انا دلوقتي قلت الدرس ده لكام واحد يا جماعه مليون طب المسلمين مليار و400 مليون المليار و399 مليون الباقيين مين هيوصل لهم انتوا يا جماعه انتوا انا خلاص اديت الدرس عملنا الورقه ادينا الدرس انتوا بقى خلاص بقت المهمه بتاعتكم ان الهدايه دي تنتشر بقى باذن الله سبحانه وتعالى على على ايديكم للدنيا كلها باذن الله سبحانه وتعالى يعني دي اه، الورقه اللي هي يعني هتبقى موجوده على الموقع احنا برضو مساعدة في ان الكلام يبقى عملي عملناها دي هتبقى على صفحة الفيسبوك بقى اساسا هتبقى على صفحة الفيسبوك اساسا ده جدول يعني هنعمل لكم ان شاء الله كل 15 يوم جدول الجدول ده هيبدأ يتدرج واحدة واحدة يعني الوقت الجدول ده بادئ بصلاة الفرائض بس مع تكبيرة الأحرام في أول الوقت وربع القرآن كل يوم بخشوع وصيام يوم في الاسبوع بس ايه ده ده, ده صغير معلش وصلاه وتر بس من قرأ ال- من ك- من قام ليل بعشر ايات لم يكتب من الغافلين انا عايزك تصلي بعشر ايات كل ليل الفاتحة كم آية سبع آيات و- وسورة قصيرة بس ثبت الوتر في أي وقت وخلق كل مرحلة هنعمل له خلق خلق المرحلة دي بر الوالدين وبحيث إن احنا نحسن أخلاقنا قبل رمضان ومعصية نتطهر منها بحيث إن احنا ما نبقاش عاملين زي اللي, اللي جه يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة ولكن والعياذ بالله شويه سيئات اتحطت في كافه سيئاتنا سافتها وطيارتها لا احنا عايزين نخلص برضو من معصيه معصيه اول معصيه يعني هنحاول نتابع بعض فيها اللي هي الغيبه جدول بسيط جدا وهنتابع مع بعض وعلى الصفحه ان شاء الله تبعتوا ايه المشكله اللي قابلتكم طب اللي مشي في الجدول ده ايه القضيه اللي قابلته طب ايه اللي تعبه طب ايه وبعد 15 يوم هنقوم داخلين المرحله الجايه المرحله الجايه مثلا هنزود النوافل الرواتب الم- اللي بعدها مثلا نزود جلسه إيه- جلسه الضحى مثلا اللي بعدها مثلا نزود سماع شرايط مثلا رمضان اللي بعدها وهكذا بحيث ان احنا ال... نقدر واحده واحده نطلع قبل رمضان خلاص على رمضان نكون جهزنا يعني فالجدول ده اللي هو الخطه مسمينها الخطه الخمسيه للاستعداد لرمضان لان احنا هنعمل خمس جداول على خمس مراحل مرحله مرحله هتنزل لكم ان شاء الله دي على الفيسبوك انما الح- الورقه اللي نريد ان كل واحد مننا يطبق منها قدر الوسع ولو عمل كلها لو يقدر اتنين لو يقدر على قد ما يقدر وننشرها على قد ما نقدر باذن الله اللي هي ورقه ولو ارادوا رمضان لا اعدوا له عده او برنامج عملي في رجب وشعبان او معسكرات ما قبل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى يعني دي يا اخوانا يعني درس الليله كان محاوله محاوله لايقاظ قضيه انا شايف انها اخطر قضيه في السنه ليه لان رمضان اخطر موسم الكل بيتوب فيه طب لما رمضان اخطر موسم يبقى الاستعداد هو اخطر قضيه لان من غير استعداد بلاش نحلم النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا عليه الصلاه والسلام عشان يعلمنا غير رفع الاعمال في شعبان ان احنا نستعد لرمضان لان الصيام ده بالذات بيمثل اكبر حاجه ممكن تهبط اللي مش متعود عليه في رمضان فما يقدرش يقبض لازم نستعد يا اخوانا لازم نبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام لازم نستعد لرمضان انا يعني زي ما بقول لكم كده يعني اكبر سبب لضياع رمضان على انا هقول اللي في قلبهم خير يعني انا مش هقول الوقت العاصي اللي بعيد اللي هو ممكن يكون الوقت اصلا معظم ما بيسمعناش منهم انما انا هقول اللي في قلبه خير معظم اللي نفسه يفوز برمضان معظم سبب ضياع رمضان عليه ومعظم سبب انه بيخرج من رمضان ما يتغيرش ومعظم سبب ان هو ما بيقدرش يثبت بعد رمضان وان كثير من الليالي والايام بتروح عليه معظم السبب والله يا اخوانا انه ما استعدش قبل رمضان زي ما اللاعب يستعد للمباراه وزي ما ال ال زي الطالب يستعد للامتحانات هنشيل 250 كيلو في رمضان الوقت احنا بنشيل 10 كيلو هنقدر ازاي مش عارفين نجيب تلت ساعه قران لا نبدا ندرب نفسنا واحده واحده نطلع واحده واحده ناخذ من الامر ما استطعنا انما القضيه تبقى حيه عندنا عايزين بعد الحلقه بقى نمسك المصاحف ونبدا بقى نقرا ونبدا بقى نتشجع طب انت دلوقتي قلت لنا نطلع واحده واحده اه اعمل على قد ما تقدر انما واحده واحده ده الحد الادنى يعني لمده 15 يوم ما نقلش عن صلاه الفريضه في ميعادها ما نقلش عن يوم صيام في الاسبوع ما نقلش عن ربع القران يوميا بخشوع ما نقلش عن ان احنا نفطر قبل ما ننام باذن الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يسددكم جميعا يعني اخواني واخواتي إيه، وربنا يبارك فيكم جميعا يعني احنا من اول إيه، الليله يعني بدانا سلسله الطريق الى رمضان بدأناها بدرس برنامج عملي في رجب وشعبان الطريق إلى رمضان السلسلة دي هتبقى أساسا استعداد قرآني لرمضان هنبدأ بقى نعلى بقى شوية يا جماعة نبدأ بقى نتكلم في كلام في كتاب ربنا نبدأ بقى نتكلم في فهم كتاب ربنا أنا بقول لكم معسكر التفسير أنا هساعدكم إن شاء الله وأساعد نفسي طبعا من قبل في مسألة معسكر التفسير ده إن إحنا كل مرة ناخد مجموعة من الآيات ونعيش معاها أو صورة أو أيا ما كان المهم إن إحنا نعيش مع كلام ربنا إن معجزة القرآن تحيي قلوبنا قبل رمضان ان القران كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا الروح بتاعه القران دي تبث في قلوبنا تحيا القلوب عشان ندخل رمضان قلوبنا حيه يبقى احسن رمضان في حياتنا واها لريح رمضان الواحد يجد ريح رمضان دون رجب وشعبان خلاص بقى بدات نسائم رمضان تهل عايزين ما نضيعش الثواب الرهيب بتاع رجب وشعبان والثواب العظيم اللي هينبني ان شاء الله على الاستعداد ليهم لان دلوقتي الجندي اللي, اللي مرابط مع المسلمين لو مات قبل المعركه الرسول قال لك ينمى عمله الى يوم القيامه من فوائد الاستعداد لرمضان انك لو استعديت في رجب وشعبان كل يوم بيموت ربع مليون بني ادم يعني على رمضان شوفوا كم مليون هيموتوا انا ما بقاش منهم ليه والله اعلم لو انا استعديت قبل رمضان لو مت قبل رمضان ربنا يجري ليه عمل رمضان لان انا كده ابعث على نيتي باذن الله فتبقى كانك الجندي المرابط اللي ينام عمله باذن الله سبحانه وتعالى بعد موته يبقى يعني يعني ده ثواب عظيم جدا للاستعداد لرمضان وثواب عظيم لموسم رجب وشعبان هذه المواسم الفاضله بدون بدع طبعا باذن الله سبحانه وتعالى وربنا يسددكم يا اخواني واخواتي وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظ عليكم نعمه ويعني نبدا بقى مرحله الانطلاق ومرحله الفتح ومرحله الحياه مع القران في الفتره القرانيه دي الشهرين دول بقى ان شاء الله عشان نبدا نرتبط بكتاب ربنا ومع كل درس ومع اي درس تفسير ومع قراءتكم في التفسير ومع قراءتكم في القران ندخل رمضان بقلوب قرانيه كل واحد منا قران يمشي على الارض يبقى رمضان بقى ال overshoot بتاعنا بقى باذن الله سبحانه وتعالى اللهم بلغنا رمضان واجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا على قلوب الامه جمعاء يا رب العالمين اللهم اهد عصاة المسلمين اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان ينتصر واذن لكتابك ان يحكم اللهم يا ربنا اهد العصاة اللهم يا ربنا أقمنا على مرادك منا اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير